هلت وصداها يتراتب قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تترنطق
تشاهدون الآن مدارج السالكين مع الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ها نحن أوشكنا أن ندخل إلى شهر رمضان بقي عليه جمعة أو أكثر قليلا ونحتاج إلى وقفة جادة كيف نستقبل رمضان كيف سندخل إلى هذا الشهر وكما ذكرت أن القضية ليست أن رمضان فرصة اللي يلحق يفوز لا لا لا لا ده الفوز فرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار هي كده اللي مش هيفوز هيدخل جهنم كلمة واحدة فلذلك وصايا رمضانية وصايا الليلة قبل رمضان الوصية الأولى أن ندخل هذا الشهر بنفسية التحدي إما أن تعتق رقبتي من النار وإما أن تعتق رقبتي من النار ليس هناك حل ثالث هي حاجة من اتنين يا إما يغفر لي ما تقدم من ذنبي يا إما يغفر لي ما تقدم من ذنبي مفيش حل تالت هي حاجة من الاتنين دول تعتق رقبتي ويغفر لي ما تقدم من ذنبي ودخول الشهر بهذه النية بهذا الحسم بهذا التحدي انك لابد ان يعتق رقبتك من النار واللي عايز يفوز بهذا لازم يبدأ من اول ليلة اللهم اجعلنا من اول عتقائك في اول ليلة من رمضان يا رب مش هقول ايه براحتي انا اخدها واحدة واحدة هيضيع الشهر هي بتبان من اولها موفق من اول الشهر هتنطلق خذلت من اول الشهر اللهم انا نسألك التوفيق والسداد يبقى نمرة واحد ادخل الشهر بنفسية التحدي اثنين من الآن جدد التوبة اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا اللهم ارفع درجتنا اللهم سدد ألسنتنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اللهم أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا رب انصرنا ولا تنصر علينا رب امكر لنا ولا تمكر بنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده جده وهزله سره وعلانيته رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت جدد التوبة ابدأ توب من جديد ابدأ حسن توبتك استدرك بتتوب وترجع وتوب وترجع وتوب. مفيش فرصة النهاردة ترجع توب تبت إلى الله تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات وعزمت على أنني لا أعود أعلن توبتك اعلن توبت يا رب خلاص جدد توبتك وأعلن توبتك وأعلن ثباتك ثلاثة تعلم الناس بقت تصوم رمضان عادة ولذلك بقول لازم نتعلم من السنين اللي فاتت ايه اللي ضيع مننا رمضان ولم تعتق فيه رقابنا انت بقالك كام سنة بتصوم 20 سنة بتصوم كام يا دي محمد دلوقتي 15 سنة صايم 12 سنة صايم عم احمد الحاج سامح بقالك كام سنة دلوقتي 20 20 سنة بتصوم 20 رمضان ولم تعتق رقبتك لازم نقف وقفة ليه ليه اذا كان في رمضان قدامك 30 فرصة لتعتق واخر ليلة من رمضان 30 يبقى قدامك 60 فرصة لان اخر ليلة من رمضان يعتق الله قدر ما اعتق طول الشهر فستين فرصة ولم تعتق رقبتك من النار تقول لي ما يمكن ربنا اعتق رقبتي من النار يا اخي ليه بتقول كده ما هو لو اعتقت رقبتك من النار ما كانش بقى ده حالك صح ما كان لو يعني ده حال واحد واعتقت رقبته من النار بيعمل المعاصي دي يقع في الآفات دي يستمر في الغفلة دي مش ممكن بالكسل والبطالة في الطاعات دي فعايزين السنة دي ندركها من الأول فعايزين نتعلم نصوم ازاي نتعلم من جديد أول شيء أخلص نيتك لله وحده فلن تؤجر إلا بالإخلاص لن تؤجر إلا بالإخلاص كلمة واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنت صليت عليه أصلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يبقى اللي صايم كالعادة ما ينفعش قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل احنا بنقول دايما الفقهاء يقول يتكلموا في الموضوع ان اللي قام يتسحر دي تعتبر له نية ان نية واحدة تكفي طول الشهر واسأل بقى وهتلاقي 3000 إجابة لكن اللي بنقول عايزين تعتق رقبته من النار حاله غير كده حاله ان هو عايش في السحر يا رب انا هصوم بكره يا رب اقبل اليوم ده بقى يا رب يا رب انا هصوم بكره يا رب عيني واصرف عني بقى الشهوات والمعاصي يا رب انا هصوم بكره يا رب ابعد عني الهموم والمشاكل وفرغ دماغي ليك يا رب يا رب انا هصوم بكره يا رب ده حال اللي عايز تعتق رقبته من النار مش اللي بيزيح هم عن دماغه صمنا يوم ها النهارده كام في فرق بين ده وبين ده ده حاجة وده حاجة احنا بنقول دلوقتي عايزين ندخل رمضان بنفسية التحدي ان لازم تعتق رقبتي من النار السنة دي كفاية كده ضياع كفاية كفاية فلازم ادخل بتركيز شديد الإخلاص من صام رمضان إيمانا الإخلاص إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فعايز أدخل الشهر ده بتركيز شديد الوصية الأولانية ادخل بنفسية التحدي اتنين جدد التوبة تلاتة تعلم التركيز عايزين اتعلم ازاي اركز الامة النهاردة اعوذ بالله اللهم اكشف الغمة عن جميع الامة اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يا رب يا رب تهيئ أمر رشد بقى يا ناس كفاية ضلال وغي يا ناس كفاية بغي وظلم وأذى يا ناس إن إن النهاردة بنفر من الظلم عشان نظلم النهاردة بن بنفر من ال من الفساد عشان الناس تفسد يا ناس اللي هيغير الوضع ده كله ربنا الجأوا لربنا شوية قولوا يا رب شوية رمضان داخل افضل ربنا بقى يا ناس قولوا يا رب وخدوا هدنا الشهر ده لحد ما ربنا يفرجها في العيد ويبقى العيد عيدين والدنيا تبقى حلوة يا مسلمين يا مؤمنين يا موحدين يا أهل السنة يا أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فين العبادة فين العبادة في رمضان كان يصوم شعبان كله فين العبادة كان شعبان شهر القراء يفتحون المصاحف فين العبادة التدريب على قيام الليل فين عبادة ربنا النهاردة محتاجين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونتجه إليه بصدق عشان يكشف هذه الغمة وعشان الضلالات انا لما بقول اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد عارفين الرشد رشد ضده الغي الغي اللي هو ان يرى الحق ويتخذ خلافه الرشد ان يعرف الحق ويتبعه فمحتاجين الامه كلها تتجه للرشد النهارده التركيز النهارده كل شيء بقى مشوش والشبهات دخلت على كل المسائل والناس العوام الطغام رجل الشارع ما بقاش عارف الحق من الباطل في وسط هذا الضياع والركام الحق بين لكن شوش عليه وفي ناس عفرت عليه بالزبالة بزبالة الكلام وزبالة الأفكار وزبالة التحولات وزبالة الأهداف وزبالة والعياذ بالله اللي هيكشف اللي احنا فيه ده ربنا لذلك احنا بحاجة إلى إن احنا نتجه من ر... إلى ربنا شوية التركيز مع الله التركيز في العقائد أن الله بيده ملكوت كل شيء أنه سبحانه وتعالى مالك القوى والقدر جل جلاله أن الله عز وجل بيده الأمر وحده فنواصي الخلق وقلوبهم بيد الله وحده يقلبها كيف يشاء مش عارف رقم كام فرغ وقتك لله الناس بياخدوا اجازه بياخدوا اجازه عشان يصيفوا بياخدوا اجازه عشان يتجوزوا بياخدوا اجازه عشان ي... لما يعيوا يتعالجوا بي... خد اجازه ما فيهاش مشكله يعني نعطل الدنيا في رمضان اه نعطل الدنيا في رمضان هيجري ايه لو عطلنا الدنيا في رمضان نعطل الدنيا في رمضان الناس هتاكل منين بفضل الله ما حدش هيموت من الجوع كل الناس هتاكل وزياده ده كلام بيتكلموا الناس عشان يهتونا بيه يعني نبطل شغل والبلد تقف اه البلد مش هتقف ولا حاجه الدنيا ماشيه زي الفل انا عايزك سيبك من الكلام ده كله والتهويش وان انت تفرغ نفسك لربنا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا انقطع اليه انقطاع تفرغ تماما لله اول حاجه تفريغ القلب من الهموم والشهوات والمشاغل الشاغله عن الله انا قلت لكم قبل كده الواحد لما يجي ينام بالليل ويلاقي دماغه مشغوله عمال تفكر كده تفكر كده واحد تقول بس نام ستوب وقف وقف كل حاجه ونام نفس الشيء بنقول النهارده عند اول رمضان وقف كل حاجه في قلبك وشغله بس في حب الله فرغ وقتا لله اعمل جدول بقى كده ومش عايزك تعمل زي التلميذ الخايب اللي بيقعد طول السنه يحط جدول المذاكره وما يذاكرش كل يوم بتعمل ايه يا ابني بحط جدول المذاكره بعمل جدول للمذاكره لا عايزين نعمل جدول النهارده لرمضان وبس ونبدا نشتغل نشتغل على الجدول ده آه اختر الصحبة الصالحة اللي مش هي يختار صحبة تعينه على طاعة الله يبقى هيضيع رمضان عايزين النهاردة نختار مسجد واختر المسجد الذي تجد فيه قلبك مش المسجد اللي فيه مشهورين مش المسجد اللي فيه دوشه مش المسجد اللي فيه إمام بيأثر إمام بيغني إمام عجبك آه، آه، بيقدموا حاجة بين الركعات آه، سيبك من الكلام ده كله المسجد اللي تحس ان انت واقف فيه قريب من ربنا يتسم بعدة امور واحد الهدوء وده اهمها فيش اطفال بيصوتوا فيش نسوان بيتكلموا فيش رجاله قاعدين على الكراسي بيدردشوا مش مفيش ابحث قول لي طب والاقيه فين المساجد كلها النهارده بقت لا اخرج كده الاطراف وشوف المساجد الهاديه شوف مسجد هادي ويكون الامام برضو من اهل السنه بيصلي صلاه مطمئنه ما يقرا حسبتموه ويخشى الله تعرف لنا مسجد بالشكل ده قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتق الله وربنا هيدبر لك المسجد اتق الله قال سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي اعتصم بالله وهيهديك هياخد بايدك المسجد عشان كده هتيجي من النصائح دلوقتي افهم عن الله يا ريت نركز جدا في الحته دي انك تفهم رسائل ربنا ربنا يوديك كده روح يقفل عنك الناحيه دي امشي يوجهك كده اسمع تسمع آية قرآن بتقول لك حاجة نفذ افهم رسائل الله ليك وتوجيهاته ولطائفه ودي بقى لا يعقلها إلا العالمون إن ربنا بيقول لك روح فين آه ارضى باليسير من النوم اللهم رضنا باليسير من النوم والطعام والشراب أنا عايز أقول نمرة واحد الأول قبل النوم الأكل والشرب إنما شرع الصيام ليقع التقلل وعايز أقول إن الصايم دايما تلاقيه عارف لما ندخل مطعم في مكة وبوفيه مفتوح يعني حاطين الأكل وكل واحد ينقي له طبق ويروح يقعد ياكل تلاقي ناس مال الترابيزة هو مش هياكل كل ده بس هو الصايم الجوعان يظن انه هيقدر ياكل كل ده انت مش هتاكل حاجه انا عايز افكرك انك ليك معده واحده يعني لو مليتها ميه مش هتعرف تاكل حاجه فلذلك هي حاجات بسيطه هتكفيك وترضيك وزي ما بنقول كده اذا كان يرضيك ما يكفيك فاقل شيء في الدنيا يرضيك اما ان كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك الصايم دايما بيفكر ان هو لما يجي بقى يختار هاكل ايه بعد الفطار حاطط عصاير وحلويات وسلطات ومشهيات ولحوم و و و هتاكل كل ده والاخر ما بياكلش فعلا فعشان كده بقول لك ما تشيلش هم الاكل يا رب صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا كان يمر الهلال والهلال والهلال التمر والماء يعني والكلام ده كل رمضان بقوله لو واحد قضى 30 يوم رمضان عيش حاف ومية يعني 10 ترغيفة من ام شلن من ابو شلن ب 50 قرش ومية ببلاش يعني يصرف 15 جنيه في الشهر بسأل الدكاترة لو واحد قضى رمضان عيش حاف ومية آخر شهر يموت قالوا لا طبعا ده تبقى صحته أحسن فنفس الشيء لو قضاها تمر ومية وممكن تمر من أبو بلاش من اللي بيتوزع روح أي مسجد هيبيلوا لك حجرك تمر يموت عندنا في الفلاحين بيقولوا التمر غذاء كامل صح يعني غذاء كامل يعني في كل مكونات الغذاء اللي عايز سكريات ومش عارف انا ما اعرفش في الحاجات دي الشاهد ايه ما تشيلش هم الاكل ما تشغلش بالك بالاكل ما تعملش مشاكل على الاكل كل اي حاجه اي حاجه بسيطه ويسيره اللهم اللهم ربنا فيه باليسير من الطعام والشراب واليسير من النوم يبقى بالاكل والشرب مشيها اي حاجه وفي النوم برضه مشيها اي حاجه احيانا انا اعرف واحد يعني ايه ممكن يعمل كده تلت ساعه 20 دقيقه ويقوم فايق وزي الفل تلت ساعه 20 دقيقه وكل 3 4 ساعات 20 دقيقه كل 5 6 7 ساعات 20 دقيقه ياخد له 3 4 5 20 في, في اليوم وخلصت إيه يعني إيه هو ده النوم والد- والدكاتره يقولوا ان يكفي الجسد السليم الطبيعي ساعتين نوم في اليوم والليله في ال 24 ساعه قالوا اربع ساعات تكفي اي جسد الجسد السليم اللي هو مش مريض الطبيعي ساعتين الجسد اللي مرهق اكتر اللي بيبذل مجهود اكتر اربع ساعات تكفيه ده كلام طبي اربع ساعات في اليوم والليله كفايه تاخد لك ثلاث ساعات بالليل وساعه بالنهار وخلاص على كده درب نفسك على ده من دلوقتي عشان ما تنامش وانت واقف في الصلاه عشان ما تنامش وانت ساجد آه لا تستجب للاستفزازات احيانا ينسى المسلم ان في حاجه اسمها الشيطان احيانا ينسى المسلم ان الشيطان ده عدو احيانا ينسى المسلم ان عداوه الشيطان للانسان ان الشيطان عايز يدخلك جهنم يعني هذا هدف الشيطان موجود في الدنيا شغله الشاغل انه يدخلك النار قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين اقسم بعزه الله انه هيغويك وسبحان الله العظيم قال الله ولقد صدق ابليس ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه هو ظن ابليس قال ولا تجد اكثرهم شاكرين الشيطان ده مشكلته الكبيره انه شايفك وانت مش شايفه ان هو سامعك وانت مش سامعه ان انت تنام وهو ما بينامش عنك ان انت ما تعرفش عنه حاجه وهو عارف عنك كل حاجه بتحب ايه وبتكره ايه وعايز ايه ال- كل اللي انت نطقت بيه وظهر منك هو شافه وسمعه لذلك الشيطان يريد ان يفسد عليك صيامك انت هتيجي بعد السنه شغل هو شغال عليك افسدك واضلك وتيجي في الاخر يتهد كل ده وتعتق رقبتك من النار لا فواقف الشيطان بالمرصاد يستفزك عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة وقاية الصيام حماية الحديث الثاني الصوم جنة فلا يخرقها أحدكم بغيبة يعني المعاصي بت- بت- بتخر- بتخرق الصيام بتخرمه بت- بتفسده بتضيعه الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ألا يرفث الكلام في الجماع ومقدماته الكلام عن النساء فلا يرفث ولا يفسق الكلام في الفسق النكت البايخه الرديئة والكاريكاتير الرسوم العريانة وقليلة الأدب والسفاهة والسفالة اللي موجودة في الصور الع- العارية ولا يصخب ما يعليش صوت ولا يزعق ولا يهيص وبعض الناس كده لما يبقى صايم وحد يجي يعمل حاجه يصرخ يا جماعه ارحمونا احنا صايمين ما تخلينيش ابوظ الصيام ما هو باظ كده خلاص يعني اضيع اليوم ما انت كده ضيعته لا يصخب ما ترفعش صوتك ولا يجهل تغلطش في حد الرسول لما قال كده لا يفسق ولا يصخب ولا يجهل يعلم سبحان يعلم الله جل جلاله سبحانه وتعالى انك انت سيسلط عليك من يستفزك يعني هتلاقي زوجتك بتستفزك انك تتنرفز وتزعق هتلاقي العيال اولادك هتلاقي زميلك في العمل مديرك في الشغل آه، في الشارع وانت بتركب عشان تروح وانت ماشي في الشارع وانت بتشتري حاجه من البقال وانت بتشتري حاجه من الفكهاني استفزازات كتير عشان تتنرفز الرسول بيقول لك فإن سابه أحد أو قاتله واحد سابك شتمك أحيانا آه، وانت ماشي يا سا- يا غبي انا ايوه انت طب انا عملت لك حاجه انت مش عارف انت عملت ايه لا انا مش عارف انا عملت ايه الكلام الحوار ده غلط يا غبي جزاك الله خير بس وعدت وخلاص وانتهينا مش انا قلت لكم قبل كده القصه الظريفه اللطيفه العفيفه دي ها، زمان زمان الكلام ده زمان قوي بقى من 30 سنه مش مش قل راكبين الاتوبيس و انتوا عارفين الاتوبيس هيئه النقل العام في الجلده مدلدله كده بنمسك فيها فانا واقف كده واحد واقف قدامي شاب ظ- ظريف من من الشباب الظرفاء ها، فراح خبط الجلده دي جت في عيني فابتسمت قلت جزاك الله خيرا هم قال اسف مش مشكله خمس دقايق دب راح جاي في عيني تاني اسف والله مش معلش سامحني جزاك الله خير مش مشاكل خمس دقايق طه قلت له جزاك الله خير ربنا يبارك فيك مفيش اي حاجه قال تعرف والله العظيم انت هتشلني ليه يا ابني مفيش اي حاجه عادي انا عارف ان ذه- ذهنك مشغول لكن قول لي انت مشغول في ايه خدنا ودينا في الكلام مع بعض ونزلنا من الاتوبيس اصحابه وانتهت تعرف بقى لو هو ضربك الاولانيه ايه يا ابني تاني مره عملنا مشكله تالت مره شدينا ببعض وضربنا ببعض كانت بقت فهي بمنتهى البساطه الابتسامه الصفراء البهته دي وجزاك الله خيرا والامور تعدي فان سابه احد او قاتله اللي شتمك اللي سبك اللي قاتلك قاتلوا يعني ضربوا ضربك قل إني صائم نريد أن نرفع هذا الشعار دائما من النهاردة لآخر رمضان إني صائم إني صائم إني صائم يشتمك إني صائم يضربك إني صائم يأذيك إني صائم ياكل فلوسك إني صائم يا إياك أن تستجيب للاستفزازات ده بيفيدنا في استصحاب النية أنا قلت الكلام ده قبل كده مرات أعيده تاني إن الإنسان لما يدخل أ- أنا نويت في قلبي التلفظ بالنية بدعة نويت أصلي الظهر أربع ركعات وأنا بصلي اكتشفت إيه ده ده مش الظهر ده العصر طب يا رب خليها عصر كده فسدت الصلاة لا ظهر ولا عصر مش هتنفع لازم تخرج من الصلاة وبعدين تد... تعيد تدخل من جديد بنية العصر لأن من شروط صحة الصلاة استصحاب النية لازم النية اللي تبدأ بها الصلاة هي اللي تختم بها الصلاة طول الصلاة نيتك انك بتصلي عصر انك بتصلي ظهر انك بتصلي مغرب انك بتصلي سنة المغرب انك بتصلي قيام الليل انك بتصلي ركعة وتر استصحاب النية نفس الشيء في الصيام عايزك تستصحب النية من الفجر للمغرب انك طول النهار فاكر انك صايم طول النهار من اذان الفجر ساعة ما قلت نويته بقلبك انك هتصوم اليوم ده يوم فريضة عليك من رمضان جواك حاسس دماغك فاكره عايش إن إني صائم إني صائم إني صائم لا تفارقك هذه النية طول الوقت من معاني الصبر من معاني الصيام الصبر والمثابرة والثبات الصيام تدريب عملي ربنا جعله كل سنة لتتدرب على الصبر والثبات والمداومة المثابرة النهاردة الصيام هيبقى إن شاء الله بإذن الله تعالى من ثلاثة ونص لسبعة يعني إيه، أربعة قريب من 14 ساعة 14 ساعة صيام 12 و 3 ونص 15 ونص يعني قريب من 16 ساعة صيام آه، يعني مثابره جهاد المعنى ده لازم يوصل لذهنك مش بصوم وخلاص يعني امتنع عن الطعام والشراب والشهوة وبس لا لازم أحس بالمعنى ده الصبر والمثابرة والجهاد آه أيضا ابحث في صيامك عن الأفضل دائما عايز يبقى عندك هدف اسمه الأفضل الأرضى لله الأحب إلى الله نمرة واحد آه لما تيجي وانت قاعد كده بين العصر والمغرب الافضل ان انا اقرا قران ولا اقول الاذكار ولا ارفع ايدي وادعو الافضل ان انا اقعد هنا ولا اروح اجلس في المسجد واعتكف واعمل الاعمال دي وانا جالس في المسجد الافضل ان انا اقرا من مصحف ولا اسمع من حفظي الافضل ان انا اعمل حلقه قران واقعد انا وزوجتي واولادي ونقعد مع بعض ونعملها جلسه عائليه اخد بايديهم ام كل يشتغل برضه لو سبتهم مش هيعملوا ولا انجو بنفسي اولا واترك الدنيا كيفما تكون الافضل فكر دايما الافضل الافضل اصلي هنا عند ربنا الافضل عند الاحب الى الله اصلي هنا ولا اصلي هنا اصلي مع ده ولا مع ده الافضل ان انا اصلي ال 11 ركعه هنا ولا اصلي هنا 8 وبعدين اصلي هنا اخر الليل مع الناس اللي بيصلوا بخمس اجزاء في كل منطقه في واحد هتلاقي في واحد بيصلي بثلاث اجزاء بيصلي بخمس اجزاء بيبدا من 12 بالليل بيبدا من 2 بالليل من واحدة بالليل و... وهكذا اجعل شعارك الافضل دائما ازاي انت اجعل نيتك في رمضان ده لن يسبقني الى الله احد تج... تأجيل الشهوات إلى ما بعد العيد لا تحرص على إضاء الناس أرضي في هذا الشهر إلها واحدا لا إله إلا هو الناس هتزعل منك عشان العزومات اللي بتضيع الليالي والفلوس انك بتروح تتعزم عنده وبعدين تعزمه عندك وتروح تعزم عندك وانت قول لي في حاجات لابد منها يبقى محدوده تروح لابيك وامك عشان ما يزعلوش او تجيبهم عندك هي مره واحده يوم واحد في الشهر ابوك وامك ويبقى قاعده من اذان المغرب ساعه من اذان المغرب نفطر وناكل تنتهي قبيل العشاء انا بقول دايما احيي الاوقات الميته الوقت ابو العشاء غالبا ميت عند كثير من الناس ياكل وبعدين يفرد كده لانه كل وملى بطنه وضاع الم... لا انا عايزك بين المغرب والعشاء ده استغله زياره لوالدتك خمس دقائق ومعاك هديه بسيطه للحاجه والحاج عمتك خالتك اختك اخوك بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء فرصه جزء قران قراءة سريعة بين المغرب والعشاء فرصة استغفار ألف مرة بين المغرب والعشاء فرصة في أعمال تخلص بين المغرب يعني الواحد ممكن فعلا بدون مبالغة يأكل في خمس دقايق هم خمس دقايق فقط حط الأكل كلت خمس دقايق قوم شوف شغلك بين المغرب والعشاء المفروض أصلا ساعة ونص ساعة ونص تسعين دقيقة خدنا المغرب وصلاته ربع ساعة تلت ساعة وبعد كده 10 دقايق اكل وشرب فضلت ساعه 60 دقيقه لحد اذان العشاء تقضي فيها 20 مصلحه احيا الاوقات الميته لا تحرص على ارضاء الناس اقضي في هذا الشهر واحدا هو الله داوم على المحاسبه ما تسيبش الدنيا ماشيه وخلاص لما يفوت يوم من رمضان قول اه فات يوم حاسب نفسك اليوم ده طلع صح زي ما احنا راسمين له ولا نجحت بنسبة كام في المية في اليوم ده تاني يوم حققت ايه تالت يوم حققت ايه داوم على المحاسبة كل يوم حاسب نفسك ومحاسبة دقيقة محاسبة دقيقة جدا اشتغل يا عم سامح الله يرحمك آه، محاسبة دقيقة جدا وما تسيبش حاجة تفوتك اه النهاردة شوف كدبت وانا صايم يا رب اغفر لي وتوب عليه آه النهاردة كان الذكر قليل في حياتي تبت الى الله النهاردة الصيام ما كنتش حاسس بيه مش حاسس بمعنى القرب من الله ان انا قريب من ربنا اكتر النهارده الدعاء مش حاسس بيه عشان كده انا عايز اتكلم في موضوع الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يستجيب من دعاء من قلب غافل لاهن تصدقوا بالله النهارده وانا بكتب الحديث ده تذكرت كده ك- او ت- وقفت على كلمه ان الله لا يستجيب دعاء من قلب ايه ده ده الدعاء من القلب بقى مش من اللسان الرسول بيقول ان الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن الله ده كده الدعاء مش باللسان مش بالصوت مش بالصوات مش بالصراخ مش بالتنغيم والترخيم والتجويد وإنما الدعاء قلب دعاء قلب غافل لاهن عشان كده سبحان الله العظيم آه قلت ال- فين الحتة آه سبحان الله كنت بسمع القرآن في ال- في الإذاعة وقرأ القارئ قد نرى تقلب وجهك في السماء فقلت دي فيها الدعاء بالإيحاء يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يا رب وجهني جهة البيت الحرام وإنما فقط بيبص في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها شيء عجيب جدا انك ان ان عارف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر للسماء مش بينظر جهة الكعبة اللي هو بيطلبها ده بينظر للسماء يعني يا رب اوحي الي انك غيرت يعني بيدعي بيقين خلاص ربنا استجاب وفعل بينظر للسماء منتظر ان جبريل ينزل يقول له اتجه للكعبه شيء عجيب هو ده الدعاء ب- انا سعيد جدا في غايه السعاده بكثره الدعاء في رمضان ان كل المساجد بتقنط كل المساجد بتدعو كل المساجد بتمتلئ بالتامين ده شيء رائع لكن ده كله حاجه ودعائك انت باللي انت محتاجه وعارف ان ده يخصك ده موضوع مختلف الامام بيدعو دعاء عام لكن انت حاسس محتاج يصلحك ويقربك انت وحدك اللي عارف في دائرة حياتك انت محتاج ايه ولما تدعوه مش بتدعو بلسانك بتدعو بقلبك آه نصيحة إذا قلنا إن رمضان شهر الصيام والقرآن والذكر والدعاء فإياك وكثرة الكلام إياك وكثرة الكلام بغير ذكر الله في رمضان تعال نسلي صيامنا بقى الدردشة والكلام وخصوصا في اليومين دول كلام بقى عن الوزارة اتغيرت وعن ال- أحداث ميدان مش عارف إيه والناس اللي قاعدة فين واللي عاملين مظاهرة إيه واللي قايمين ب مش عارف الكلام الكلام الكلام المسلسلات طبعا الجديدة في رمضان والفوازير والأفلام والمسرحيات والقنوات وال... والت- والمنافسات ال- ال- الأحداث اللي فلان قال وفلان عمل وفلان يا اخوانا انا صايم اني صائم اني صائم اني صائم عايزين نبدأ نصوم صيام حقيقي ب- نبدأ نصوم في قول سيدنا جابر بن عبد الله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك عايزين شهر رمضان يبقى شكله غير الشهور اللي فاتت حاجة تانية حاسس ان انت صايم في عبادة قريب من ربنا سبحانه وتعالى عايز اقرأ مجرد قراءة سريعة شوية وصايا عشان يبدو ان الوقت دهمنا خلاص آه، واحد اخلص نيتك لله وحده فلن تؤجر الا بالاخلاص اثنين احتسب كل طاعة تقوم بها فلن تؤجر إلا على ما احتسبت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى احتسب قول يا رب أنا عايز حساب الصيام ده الصوم لي وأنا أجزي به يا رب حساب النهاردة عليك يا رب إطعام إطعام إفطار صائم إفطار صائم أنا عايزك تشيل معاك كيس تمر فيه 100 واحدة كل يوم تدي واحد ثلاثة الثلاثة ثلاث تمرات تقول له افطر عليهم وتاخد أجره أكتر من كده ابدأ شوف الناس الغلابة اعمل كده من بيتك كرتونتين ثلاثة النهاردة الناس السنة دي محدش عمل حاجة للأسف الشديد اعمل انت بنفسك كرتونتين ثلاثة شوية رز وشوية سكر وشوية زيت وز- وعلبة سمنة وشوية بلح وروح وديهم لناس فقراء الجيران أقرب فقراء إليك آه، تب قبل دهو- دخول الشهر الكريم من كل الذنوب توبة نصوح شاملة كاملة حاسمة قاطعة عازمة نادمة أربعة افرح بدخول الشهر الكريم فما فرح بدخوله إلا مؤمن خمسة تأدب بآداب الصيام الدعاء عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير وبركة وبر علينا وعلى المسلمين إن شاء الله الاستعداد للصوم بتبييت النية لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لازم كل ليلة قبل الفجر تقول بقلبك مش بلسانك نويت أصوم يوم من رمضان هاتك يا رب في رقبتي من النار است... ارزقني فيه يا رب الدعوة, الدعوة المجابة عند الإفطار يا رب آه، اغفر لي به ما تقدم من ذنبي وما تأخر يا رب احتسب عندك وعود النبي صلى الله عليه وسلم تأخير السحور لا تترك السحور السحور بركة ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وما يقدرش يتسحر الا اللي فطر وبعدين فضل شغال مع ربنا في العباده لحد السحر يلاقي نفسه جعان ياكل لكن اللي فضل ياكل من المغرب لحد الفجر ما يعرفش يتسحر تاخير السحور تعجيل الفطر اول ما ياذن المغرب الله اكبر افطر خد تمره افطر على التمر قبل ذهابك للصلاه الدعاء عند الافطار خد التمره خد شوية المية ادعي اذهب لصلاة المغرب في المسجد واصطحب أولادك فطرت في البيت خدت التمرات وخدت المية انزل صلي المغرب على ما زوجتك تصلي المغرب وتضع الطعام ترجع تلاقي الطعام موضوع كل خمس دقايق قمنا خلصنا ويفضل الساعة اللي قلت لك اشغلها بين المغرب والعشاء آه، الدعوة إلى طعام الإفطار إنك أنت اكتسب كل يوم إفطار صائم فطر واحد للتأمين على صيامك اغتنامك أنت وقت السحور قال الله جل جلاله وبالأسحار هم يغفرون في ساعة قبل الفجر الله يقول هل من سائل فأعطيه استغلها انك تدعي ربنا في الوقت ده ليعطيك ما تريد ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها تصلي في الوقت ده ركعتين الركعتين دول اسمهم سنة الوتر بعد الوتر صلي ركعتين الثمرة المرجوة من الصيام هي التقوى فاحرص على أن تتقي الله في أعمالك وأقوالك ظاهرك وباطنك سرك وعلانيتك حجم في شهر رمضان علاقاتك قل ياه ده هو شهر رمضان شهر اللمة ما هي اللمة دي اللي بتضيع الدنيا حجم علاقاتك يا ريت تقفل تليفوناتك يا ريت تفصل النت الشهر ده تماما وتفصل التلفزيون وتفرغ اقعد مع عيالك كل معاهم واقرا معاهم في المصحف واذكروا الله مع بعض وصلوا مع بعض جماعه ويبقى ال- الشهر ده اللمه الحلوه زوجتك وولادك كفايه قوي آه، تامل نعم الله عليك واجعل شهر رمضان اضف الى الصبر شكر رمضان شهر الصبر اضف اليه الشكر اشكر نعم ربنا عليك آه، الزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وإياك والابتداع وأهل البدع احنا بنقول اللي عملوا سيدنا النبي على عيننا وراسنا من فوق واللي ما عملوش ما يلزمناش الكلام ده ما يزعلش حد يبقى اي حد يدعوك لحاجه تعملها تعالى نعمل آه، مش عارف حلقه ايه نعمل ايه نسوي ايه قول له النبي عمل كده على عيني وراسي اعمل انفذ هات لي حديث النبي ما عملش ما يلزمنيش احرص على ان تتصدق كل يوم كان صلى الله عليه وسلم اجود الناس كان اجود في الخير من الريح المرسله وكان اجود ما يكون في رمضان جهز نفسك انك كل يوم في جنيه في جيبك خمسين قرش خمسة جنيه آه كل يوم في عمود اكل لحد مطبوخ في البيت آه اي حاجة المهم ان كل يوم صدقة كل يوم صدقة كل يوم صدقة وانوي ان هذه الصدقة تطفئ غضب الرب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك احرص على تفطير صائم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر آه، اشتري كتب او اشرطه او مطويات ووزعها على الناس في رمضان آه، احرص على صله رحم من ارحامك كل يوم وزي ما قلت كده في دقيقه السلام عليكم ازيكم كل سنه وانتم طيبين الحمد لله هديه بسيطه والسلام عليكم وامشي وتبقى فعلا وصلت الرحم والناس اتبسطت منك مش شرط ال- ال- وصلة الرحم انك تقعد ساعتين ثلاثة ولا دقيقتين ثلاثة سريع احرص على بر والديك كل يوم احرص على ادخال السرور الى قلب مسلم فرح حد فرح حد عشان ربنا يفرح قلبك احرص على قضاء حوائج اخوانك ومساعدتهم احرص على اكرام جيرانك كل يوم احرص على ان تدخل عليهم السرور بدعوة طيبة اما تشوفه اما تشوف ابنه اما تشوف بنته جارك ادعي لهم دعوة طيبة احرص على الاقلال من الضحك ان كثرة الضحك تميت القلب ينبغي ان تكون في صيامك منكسرا ذليلا لا ضاحكا ولا مختالا خليك منكسر في صيامك اكسر اكسر من تلاوه القران عايزين عشر ختمات في رمضان تختم كل ثلاث ايام عشر اجزاء في اليوم احرص على الصلوات الخمس في جماعه خلف الامام في الصف الاول قبل ان يكبر بتكبيره الاحرام احرص على التهجد من آخر الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا يبقى تصلي التراويح في المسجد وتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك تهجد في البيت صلاة النساء في بيوتهن أفضل آه، احرص على الاعتمار في رمضان داوم على الطاعة وإن قلت ونوع العبادات حتى لا تمل آه، إذا دخل العشر شد المئزر واجتهد وايقظ اهلك وقم الليل كله احرص على اعتكاف العشر الاواخر احرص على تحري ليله القدر الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحروها في العشر الاواخر من رمضان وقال التمسوها بالامر فينبغي انك انت ما تقولش ما تشغلش بالك احنا هنصلي العشر ايام الليالي كلهم وزي ما تطلع بقى لا اقعد اتحرى هي دي طب فاتت طب هي دي طب تحروها والتمسوها آه كن اجود في الخير من الريح المرسله اياك والتلفزيون اياك والاغاني إياك والخيام الرمضانية إياك والتدخين إياك والبنات إياك والتسكع في الشوارع إياك وإطلاق البصر إياك وأكل الحرام إياك إياك أن تعصي ربك في رمضان ولا في غير رمضان احرص على كل أسباب المغفرة في رمضان صم الدنيا واجعل فطرك الموت برضو بنفس الطريقة السريعة جدا نيات عندنا عشرين نية سريعة لصيام رمضان نيتك ايه وانت بتصوم واحد ان تكون من السائحين قال سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون يعني الصائمون قال قالت عائشة سياحة هذه الأمة الصيام رضي الله عنها وعن أبيها اثنين أنك تقوم بعمل لا مثيل له الرسول قال له عليك بالصوم فإنه لا عدل له ثلاثة أنك تقوم بعمل ادخر الله ثوابه قال الله في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به أربعة أن تكفر عنك سيئاتك قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة خمسة مغفرة ما تقدم من ذنبك بصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر ستة أن يشفع لك الصيام يوم القيامة القرآن والصيام يشفعان للعبد الصيام يقول يا رب منعته الطعام في النهار فشفعني فيه فيشفع اغتنام صلاة الله عز سبحانه وتعالى عز وجل عليك والملائكة إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ثمانية أن يبعدك الصوم عن النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن بها العبد من النار تسعة الصوم في الصيف يورد السقيا يوم العطش يوم القيامة قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة فلذلك الصيام جاي السنة دي في شهر 8 في عز الحر انوي يا رب أنا عطشان يا رب ما عطشش تاني يوم القيامة عشرة الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة 11 أن تدخل يوم القيامة من باب الريان باب لا يدخل منه إلا الصائمون 12 إذا مت وأنت صائم دخلت الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة 13 أن تغتنم الدعوة التي لا ترد عند إفطارك 14 تكون من الأبرار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار 15 الحصول على الفرحتين على الفرحتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصومه 16 أن يكون خلوف فمك أطيب عند الله من ريح المسك 17 اغتنام ليلة القدر خير من ألف شهر 18 أن تكتب من القانتين أو المقنطرين على قدر الآيات التي تقوم بها سواء مع إمامك في التراويح أو وحدك في التهجد 19 أن تكتب مع الصديقين والشهداء بصيامك رمضان قال جاء رجل إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء العشرين وهي الأخيرة عشرين نية لصيام رمضان النية العشرون أن ترفع درجاتك في الجنة ويكون لك السبق رجل مات شهيدا وعمر أخوه بعده سنة ثم مات مات على فراشه فرؤي الذي مات على فراشه في درجة أعلى من درجة الشهيد فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كيف قال ألم يصلي بعده كذا صلاة ألم يصم بعده رمضان ويقومه فليصوم رمضان ويقومه ليرتفع درجة يرتفع درجة أسأل الله أن يرفع في الجنة درجاتنا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترنا لو حيون نحيا جوار المصطفى ومرسلين